خطتك ترفض الطرد تقدم وتم الحديث عن التأمل في حاجات كثيرة لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين المره اللي فاتت كلمتكم عن التامل في صفات الله الجميله والمره دي نكمل الحديث عن التامل في حاجات كتير التامل مثلا في المناظر يعني مرة وأنا علماني كنت ماشي في الشارع ومريت على راجل صاحب محل كده بتاع لحام وفي معدن كده فيه خرم فبيلحمه بالأكسجين واللحام بالأكسجين نار عبارة عن نار طالعة والراجل حاطط حاجة على وشه من من النار وقعد يلحم بالأكسجين فأول ما شفت المنظر ده قلت حاجة عجيبة أهو دي زي ربنا لما بيحاول يعالجنا بالتجارب وبالآلام زي طريقة اللحام بالأكسجين نار بتقيد في المعدن ولكن بعد شوية نلاقي الثقب راح وات... واتعالج وما بقاش فيه خطر فالواحد يأخذ هذه الأمور المادية ويحولها إلى أمور روحية وبرضه وأنا ماشي مرة كان في شارع الزرع البلعية وشفت عربية كرو ماشية وبعدها بشوية عربية خاصة وبعدين قلت أهو الكرو والعربية الخاصة دي تورينا ان جميع المواهب ربنا يشتغل فيها مسؤوليات متعددة ما تستطيع ان تقوم به العربية الكرو لا تستطيع ان تقوم بها العربية الملاكي عربية الركوب الملاكي ما تقدرش تحط فيها اشولة ومجاطس وازال ممكن يتحطوا في العربية الكرة فكل واحد له مسؤوليته وكل واحد بيؤدي مسؤوليته بدون ما نقول لا بلاش دي او لا بلاش دي برضو مرة في الدير شفنا عنب تكعيبة وعنب أرضي شجرة العنب الأرضي بيقلموها تبقى واقفة كده على حيلها ما تحتاجش الحاجة تتسند عليه لكن عنب التكعيبة إن ما استندتش على التكعيبة تقع في الأرض وتتلف وتنتهي فأنت برضه في حياتك الروحية هل حياتك من جهة إنك أنت لا تستطيع أن تستغني عن مرشد ولا عن أب وتبقى زي أنا بالتكعيبة اللي ما يقدرش يستغني عن حاجة يتسند عليها ولا تمشي زي العنب الأرضي اللي واقف لوحده وقادر يمر المهم انك انت تحول المنظر اللي قصادك الى معنى روحي زي مثلا تمر على حقل تلاقي فيه نوعين من البطيخ بطيخ بعلي وبطيخ مسقاوي البطيخ المسقاوي بيتزرع وبيسقوه وما سقوهوش يموت البطيخ البعلي يدوروا على أرض قريبة من المياه الباطنية ويحفروا لغاية لما يوصلوا لقرب الماء الباطني ويرموا السبخ وبعدين الأرض الرطبة وبعدين يحطوا البذرة ويسيبوه يقعد هو ينمو لوحده عنده الأكل والشرب مش محتاج لحاجة تانية هل حياتك الروحية بتمشي بطريقة البطيخ البعلي اللي بيأخذ غذاه من الباطن ولا المساوي اللي لو منعوا عنه المية يموت أيضا مرة برضو ماشي جنب التكعيب بتاعنا وشفت حاجة عجيبة جدا شفت ان العنب يجي تقريبا في شهر اغسطس ويطرح تلاقي التكعيبة كلها اتملت بالورق ورق العنب ويستطيع الناس يقعدوا تحت التكعيبة ويتظللوا لأن أغسطس ده فصل الصيف فيبقى كويس إن التكعيبة تتغطى بالورق عشان اللي تحت منها يقدر يستظل بينما في الشتاء تلاقي العنب نفض أوراقه وبقت التكعيبة النباية الكرمة عبارة عن عروق كده ما فيهاش اي حاجة عشان اللي يقعد تحت التكعيبة يستفيد من الشمس في فصل الشتاء اللي يحتاج فيه الى الدفء وربنا عمل دي مخصوص ان في فصل الصيف يعطيك الظل في فصل الشتاء يعطيك الدفء حكمة إلهية الواحد ياخدها حتى بالنسبة لهذه النباتات قديس مرة من المرات كان نزل المدينة ومرت قصاده امرأة جميلة جدا متزينة كده و... ويعني عاملة في نفسها حاجات فلما بص لها قال ليس في من الحماس لإرضاء الله مثل ما في هذه المرأة من العمل لإرضاء الناس يعني يا ريتني أفكر إزاي أرضي ربنا زي ما المرأة دي بتفكر ترضي اللي بيشوفوها بزينتها بملابسها بجمالها بشكلها بس انت لما تشوف امرأة من النوع ده ما تقعدش تبص وتتأمل خليك في حالك وما تقعدش خدنا الحكاية دي في موضوع التأمل واحد وهو ماشي جنب بحيره ويلاقي صياد قاعد يصيد هو منظر عادي لو عايز يتأمل في هذا المنظر يقول يا سلام الصياد ده بيعمل طعم يحط طعم للسمكة والسمكة تشوف الطعم تطب وتتاخد وتضيع روحها يا ريتني انا ايضا ابعد عن اي طعم يقدمه لي الشيطان ويغريني بيه عشان اتشبك في السنارة بتاعته يبقى هنا التأمل عبارة عن انك انت الشيء المادي تحوله الى شيء روحي الشيء المادي تحوله الى شيء روحي وتحاول انك انت تاخد منه المعاني الروحيه كتير قوي مننا بيشوفوا اطفال صغيرين دون ان ياخذوا من هؤلاء الاطفال شيئا من التامل بينما انت لو شفت طفل وقعدت تتامل في حياته تاخد منه درس عن البساطه ودرس عن الصراحه الطفل لا ينافق ولا يجامل ويقول لك رايه بصراحه وما فيش عنده مكر وما فيش عنده اي شك لاهوتي تقول له تقول باسم الاب والابن يقول لك باسم الاب والابن عمره ما يفكر في شكوك وعنده البساطة التي يصدق بها كل شيء والبراءة ما عندوش شهوة الجسد وما يحملش الهم بتاع الدنيا ولا يقعد يفكر في المشاكل ما فيش طفل بيحمل هم ويفكر في المشاكل وعنده قوة الذاكرة والحفظ مين فينا لما بيشوف طفل يتأمل كل هذه الصفات مع بعضها في جمال الطفولة اللي من أجلها السيد المسيح قال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت الله بلاش الواحد ياخد النقطة السطحية ويسيب اللي, اللي جوه المعنى السطحي زي القشرة البرانية والمعنى اللي بالتأمل وبالعمق زي اللب اللي موجود جوه فانت خليك من النوع اللي يشوف اللب ده كما تتأمل في المناظر اللي تمر عليك ممكن انك انت تتأمل في التاريخ وفي احداثه وتحط تحط كل ده في ذهنك وتأمل مثلا في آخر حياة الذين اتخذوا الكنيسة نيرون الإمبراطور روما وديقلبيانوس وانتهوا بإيه؟ هيرودس اللي قتل يعقوب الرسول وجت نهايته في ان ضربه ملاك الرب واكله الدود لما مشي في العزم شوف احداث التاريخ وما فيها من عذاب في ناس يدرسوا التاريخ ويدرسوا سير القديسين بدون ما يتأملوا فيها وياخدوا عذاب منها خد مثلا حكاية السواح ازاي ربنا دبر زيارة لكل واحد من السواح دول اديه شافه في اخر ايامه وكتب تاريخه وحفظت قصته في الكنيسة قصة انبا انطونيوس اللي شاف انبا بولا في اخر ايامه وعرف قصته وكتبها القديس بتنودة اللي شاف آبا نصر السائح في آخر أيامه وعرف قصته وكتبها القديس زوسيمة اللي شاف القديسة مريم القبطية في آخر أيامها وعرف قصتها وكتبها ونشرها ما نقولش على طول ان دي مجرد صدفة لا ربنا دبر هذا اللقاء لكي نعرف بها سير هؤلاء القديسين السواح ولولا ان ربنا دبر اللقاء ده ما كناش عرفنا فهي ليست امور خاصة بالصدفة انما بالتدبير الالهي الانسان اللي يمشي على هذا النهج يعرف ان في حاجات كتيرة ما بتتعملش بالصدفة بيكون ربنا مدبرها يعني هل من الصدفة ان القديس ماري مرقس تتمز- يتمزق حذاؤه في الطريق ويدور على واحد يصلحه فيشوف الإسكافي أنيانوس وتكون قصة لإيمان هذا الرجل ويدخل هذا الرجل في التاريخ ما نقولش صدفة نقول نوع من التدبير الإلهي اللي ربنا عمله علشان إنقاذ حياة أنيانوس وهدايته للتوبة وإنه ينفع الكنيسة كلها قسطنطين الملك والرؤية التي رآها من جهة الصليب وقال له بهذا تغلب وكانت النتيجة انه اصدر مرسوم ميلان اللي منح بيه الحرية الدينية للناس سنة 313 ميلادية احداث في التاريخ لو الواحد يقعد يتأمل في التاريخ واحداثه يجد شيء عجيب جدا يا ريت وانتوا بتقروا التاريخ لا تفصلوا التاريخ عن ربنا لا تفصلوا الاحداث عن ربنا ادرسوا يد الله في الاحداث يد الله في التاريخ ازاي دي بتبتدي وازاي دي بتنتهي اعمال عجيبه قد قيلت عنك يا مدينه الله ادرس مثلا في التاريخ حدث عجيب ازاي روسيا بعد سبعين سنة من الإلحاد والشيوعية ترجع إلى الله مرة أخرى وتدخلها الحرية الدينية بتديك فكرة إن ربنا حتى مع الملحدين بيدبر ليهم طرق الخلاص مش بالصدفة إنما بالتدبير الإلهي ايه يد الله في الاحداث يا ما هتقرا في كتب التاريخ عن تفكك ال- الاتحاد السوفيتي وعن جرباتشيف وعن ايه اللي حصل لكن ما فيش حد يقول لك ايه يد الله في الاحداث دي وكيف تم هذا الامر وازاي ايد ربنا دخلت فيه وازاي عمل عمل يا ريت في كتير من الاحداث نبتدي ناخد فكرة عن يد الله في التاريخ ويد الله في الأحداث اللي بتمر في ناس مثلا يكون ليهم تأمل في الطبيعة أول واحد كتب عنه الكتاب المقدس إن له تأمل في الطبيعة أبونا إسحاق ابن أبينا إبراهيم يقول الكتاب في تكوين 24 ان اسحاق خرج يتامل في الحقل عند اقبال المساء دخل يتامل في الحقل انا ما اعرفش ايه تاملات اسحاق في الحقل مجرد انه كده لكن قطعا الحقل فيه تاملات كثيره ممكن الواحد يشوفها تأملات في الطبيعة كلها السنة مثلا أهو السبع فوقينا لكن مين فينا بيتأمل في السنة مين فينا يقول مع داوود النبي السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه مين فينا يقول مع داوود النبي سبح الرب أيتها السماوات سبح الرب يا سماء السماوات يعني ايه تسبحه محدش فكر ايه معنى كلمة ان السماء تسبح الله لا بتتكلم ولا بتنطق لكن مجرد وجودها سبب في ان الواحد يسبح ربنا لما تشوف عظمة السماء وارتفاع السماء ودرجات من السماوات فوق بعضيها لغاية لما تصل إلى سماء السماوات اللي فيها عرش الله مين بيفكر في دي؟ اللي بيركب طيارة يلاقي الطيارة لما تعمل تيك اوف وت- وتطلع فوق توصل لغاية لما السماء اللي انتوا بتشوفوها سماء الطيور تنتهي وتلاقي مجموعة من السحب كبيرة كده زي ما تكون رميت مليون أرداب قط فوق سحب سحب سحب سحب عليها وبعدين السما تروح طالعة فوق وتسيب الحكاية دي وتلاقي حتة تاني من فوق فيها سحب تاني وتطلع وتفضل لايرز يعني طبقة فوق طبقة لغاية في الآخر لما تروق وتطلع حتة ما فيش فوقيها سقف اللي بيمشوا في السماوات دول يقول لك السماء الأولى هي سماء الطيور يعني السماء التي تسبح فيها الطيور وتسبح فيها الطائرات اسمها سماء الطيور والسماء الثانية اللي فيها الشمس والنجوم والكواكب دول اللي بعض رواد الفضاء طلعوا إلى جزء منها بس الجزء التحتاني لأن لو راحوا للسماء اللي فيها ال- الشمس كانت الطيارة تتحرق وتدوب ما تقدرش تحتمل الحرارة لكن اهو قدروا يوصلوا لحد القمر لحد بعض كواكب اخرى طب ايه السما دي كلها ازاي ربنا عملها وفوق كل ده سماء السماوات اللي فيها عرش الله في السماء الثالثة اللي هي فيها أرواح القديسين وبعدين فوق كده عرش البيت ده في حد فيكم بيبص في السماء كده ويتأمل فيها القديس يوحنا الإنجيلي قال نظرت وإذا باب مفتوح في السماء يا ريت لما تغلق أمامك أبواب الأرض بدل ما تيأس تقول نظرت وإذا باب مفتوح في السماء ده من عند ربنا كده الباب اللي مفتوح في السماء او انك انت تبص للسماء وتشوف الدورة الموجودة اللي ليل ونهار ونهار وليل الى اخره فالانسان اللي عنده فضيلة الرجاء والامل يقول كل ليل مظلم وراءه فجر مضيء والإنسان المتشائم يقول مهما طلع الشمس ومهما طلع الفجر ومهما أشرقت الشمس لابد يجي بعدها ليل فده يقول الليل وراه نهار وده يقول النهار وراه ليل افتكر ان انا مره وانا ساكن في الجبل وكنت اخرج اتمشى وقت الغروب فشمت شفت الشمس وهي بتغرب ودي كتبتها في تأملاتي وبعضكم قراها فقلت قلت لنفسي وقت الغروب لم يحدث ان الشمس اخفت وجهها عن الارض انما هي الارض التي أدارت ظهرها للشمس لأن الشمس ما بتلفش قاعدة فلما يجي وقت الغروب مش الشمس هي اللي بتحجب وجهها عن الأرض لا الأرض هي بتلف بتعطي ظهرها للشمس هل فيكم حد لما بيبص للسماء مثلا بيفتكر سكان السماوات بيفتكر الملائكة اللي بيسكنوا في السماء اللي بنسميهم الأجناد السمائية أو القوات السمائية هل بيفتكر أرواح القديسين؟ هل بيفتكر ما صلى الله مع الناس؟ ولا بتبصوا للسماء وخلاص وعقلكم واقف عند كده وما ما بتخشوش في ال- في العمق أكثر لذلك ينفع كثيرا في التأمل لو واحد يكون حافظ الآيات الكثيرة اللي اتكلمت عن هذا الموضوع ويقعد يجيبها آية ورا آية ويشوفها ماشية إزاي وممكن وانت بتبص في السماء تفتكر طيور السماء السيد المسيح قال تأملوا طيور السماء لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع لمخازن ولا الله ياخدها هل فكرت في طيور السماء مثلا خد الحمامة مثلا أها طير من طيور السماء هل لما بتشوف حمامة بتفكر ان زي الحمامة دي ترمز للسلام كما في قصة فلك نوح وجابت غصن الزيتون يرمز للسلام هل شفت الحمامة وهي بتفرد جناحيها كده كعلامة الصليب وهي بتطير في السماء هل وانت بتشوف الحمام بتفتكر العبرة اللي قيل عليها أيتها الحمامة الحسنة هل فكرت وانت بتشوف الحمام تفتكر البساطة بتاعت الحمام كونوا بسطاء كالحمام هل وانت بتشوف الحمامة شو تفتكر انها كانت ترمز للروح القدس في قصة العناق هل فكرت انها الذبيحة التي يقدمها الفقراء فالخي حمام أو ينام حاجات كتيرة جدا الواحد ي- يشوف طب قول لي الحمامة دي حاجة حلوة طب هل فكرت مثلا في الغراب وتلاقيك في تأملات روحية ناس كتير جدا يتشقوا من الغراب لكن الناس ال- الروحيين يقول لك لا ده الغراب ده هو الذي كان يعول إيليا النبي ويجيب له أكله الغراب ده اللي كان بيعول أنبابوه لأول السواح ويجيب له أكله وبس ما نفتكرلوش غير الحاجات الوحشة ما هو ليه فضايل برضه نفتكر قول الكتاب عن ربنا المعطي للبهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه أنا مرة قريت الآية دي ووقفت عند كلمة التي تدعوه إيه الغربان التي تدعوه دي؟ يعني إيه بتصلي؟ ولا تدعوه مجرد إنها تزقزق كده ربنا يقول لها أيوه عارف إنك كنت جعانة فأجيب لك أكلك فيبقى للتدعوه بدون الكلام هو لازم الدعوه يكون بالكلام ما انت جاي تدعو واحد في نظر وطنيت كده يعرف انك انت عايزه ضروري تدعوه بانك تجيبه ايه فراخ الغربان التي تدعوه بها او مثلا تفكر في العصافير تفتكر ازاي ربنا يهتم بالعصافير ويعطيها طعامها او تقول نجد انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين حتى العصفور ده ربنا ينجيه من فخ الصيادين هذا عجيب قوي زي واحد مرة قال عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة فرد عليه واحد تاني قال له لا عشرة على الشجرة أكثر من عصفور في اليد لأن العصفور اللي في اليد يدل على بطش الشخص القوي اللي ما يتشفرلوش غير على عصفور ويمسكها في ايده ويضيع حريتها لكن عشرة على الشجرة رمز للحرية والانطلاق يبقى المثل ده صح ولا غلط خش في الموضوع وحاول انك انت اه تتأمل ما تقفش على الشاطئ وما تستفدش اكتر من كده الواحد اللي عايز يتأمل يتأمل حتى النملة في نشاطها في جريها عمري ما شفت نملة واقفة دايما تجري تجري تجري تجري حتى فيكم شاف نملة واقفة مش ممكن ولا نايمة ولا بتحلم مستحيل النملة دي تمثل النشاط باستمرار تمشي تمشي مش بس تمشي تمشي وتودود في ودان كل واحد يمشي وراه كل ما تمشي تقول له تعالى تعالى تعالى في حاجة في الأسفلية يمشي وراه يمشي وراه ده النمل ده اللي انتوا بتستصغروه ده فيه قوة عجيبة عجيبة ده لو تعبان انجرح جرح ده سمه يحط سمه في الجرح فيغطيه اذا انجرح جرحين يحط سمه في جرح والجرح الثاني يجي النمل ده يملوه يملوه يملوه ويقطعوه حتت حتت حتت لو تعبان قد كده معلش النملة ليها مهارة عمركوش شفتوا شوية نمل شايلين صرصار أو جناح قدهم ولا عشرين مرة لكن قوة أو العمل الجماعي ده النمل ده يمثل للعمل الجماعي يمثل العمل الجماعي زي علي أبو ماضي في قصيدته الطين يقصد على الإنسان اللي مخلوق من طين ومتكبر ومتعجرف يقول له ألك القصر وأرى للنمال ملكا عريضا قد بنته بالكدح فيه وبالكد أنت في عرفها دخيل عليه وقوي جمع عليه فأفسد النمل ده في كل حتة تلاقيه يبني له بيوت يبني له أنفاق ده احنا يمكن دخلنا في عصر الأنفاق قريب لكن النمل داخل في الأنفاق من زمان عامل كام نفق وداخل فيه وقاعد ويشتغل من ضمن اللي بينفذوا يعملوا أنفاق أيضا الفئران الفار عنده ذكاء إنه لما يعمل نفق ويخش فيه يعمل له أكثر من بوابة بحيث لو إنك أنت جيت تاخده من الحاد يخرج من البوابة اللي هنا يخرج من اللي هنا نباهة نباهة سلام إحنا أصلنا ما بناخدش بالنا إلا من الأمور السطحية وننسى الباقي آخر نقطة عايز أقولها لكم في التأمل الماء مثلا الماء والمطر والنهر والبحر والحاجات دي كلها كلها مية في مية هل تأملت في المية أن نقط الماء التي تنظر من السماء تستطيع بالمداومة تشق لها طريقا في الصخر وبالمداومة تعمل مجرى نهر هو نهر النيل بتاعنا جه منين؟ ما هو أمطار نزلت على صخور جبال وحفرت مجرى وحفرت وسط الصخر مجرد ان نقطة المية الهينة اللينة لما تنزل بمداومة على صخر تحفر فيه طريقا ده مش يعني درس ليك في نقطة المية وبعدين المية اللي نزلت بتاع النيل دي نزلت على الجبل واخدت من الطمي بتاعه وحملت الينا الطمي زمان كان وقت الفيضان يكون فيه المية سودة كده من من الطينة اللي جايبها الطمس يقدم لنا النيل هذا الماء الأسمر والمياه تقول أنا سوداء وجميلة لأن فيها الخير اللي بينفع الأرض وبعدين تشوف المية دي تحفر لها طريق ويبقى شاطئين على اليمين والشمال هذان الشاطئان لا يحبان حرية النهر إنما يحفظانه من الانسكاب هنا وهناك ويتحول لمستنقعات هل فكرت في المية اللي تغسل وتطهر ونقول اغسل يدي بالنقاوة واطوف بمسبحك يا رب مش اغسل يدي بالماء او تقول اغسلني فابيض اكثر من السلب هل فكرت في المية اللي فيها الحياة بدونها لا يحيا انسان هل فكرت في الماء في معانيه الروحية صوت الرب على المياه روح الله يرث على وجه المياه رفعت الانهار يا رب رفعت الانهار صوتها من صوت مياه كثيره خش في الحاجه للاخر لكن تقف وتقول دي ميه وتروح ساكت ايه ده من غير ما تتبلبط فيها كده ب... بفكرك وذهنك وعقلك يبقى استفدت ايه ما استفدتش حاجه نكتشف كده تصدق